الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام كلمة الله المباركة
فصل بالغ الروعة من كلمة الله ولا شك أنكم تشتركون معي في أننا ميالين وكأن عندنا دافع غريزي للاتجاه إلى هذا الإنجيل بالذات إنجيل يوحنا ليه بنميل لإنجيل يوحنا ولجراية إنجيل يوحنا لأن الثلاث أناجيل اللي فاتوا قبل كده من الناحية الدراسية يعني ثلاثة دول متى مرقس لوقا مجموعة تبدو وكأنها مرتبطة مع بعضها لكن في نفس الوقت هي في نوع من المباينة مع انجيل يوحنا لوحده يعني ثلاث اناجيل متى مرقس لوقا واخدة خط سير وليها نغمة ونبرة وهدف وانجيل وحده اللي هو انجيل يوحنا واخد اتجاه خاص بيه ايه الاتجاه اللي خاص بانجيل يوحنا الاتجاه الخاص بانجيل يوحنا ان ما نشوفش فيه ملك الله اختاره وعطاله الصفة الشرعية بتاعته وبيمتحن بيه الأمة الإسرائيلية والنتيجة كانت إيه؟ الفشل ده متى متى نشوف فيه الملك ومرقص نشوف فيه النبي والخادم ذلك النبي الذي خدم خدمة عبودية كما يقال عنه في مكان آخر لأن إنسانا اقتناني منذ صباي خادم عبد وآخرة خدمة العبد والنبي كانت مرفوضة أيضا ثم في لوقا نجد ابن إنسان أو إنسان كامل أدبيا كامل أدبيا يعني من الناحية الأخلاقية في كل صفاته الأخلاقية ما بدا منها وما استطر ما سمع منها وما كان في فكره في كل ذلك كان بحق تقدمة الدقيق الكاملة المؤهلة لأن تكون وقود رائحة سرور لله وأنتم مش متصورين مني إن أنا هقول كل حاجة على الكلام اللي أنا قلته الصح اللي احنا جريناه لكن أنا بس مجرد ان انا بعمل نوع من التقديم ليقود الرب غيري الى ان يفتح له الرب مجالا اوسع في هذا فانا وانا قاعد اتكلم يعني جاء قاعد في الاجتماع يعني جاء الفكر عن الواحد عند الواحد في ايه نتكلم عنه ولقيت انه ما فيش موضوع يستاهل ان احنا نتكلم عنه غير موضوع الرب شخصيا اللي في انجيل يوحنا بقى يختلف عن باقي الاناجيل في انه جاي مش باعتباراته الرسمية او وظائفه الممنوحة له من الله واللي هو كفء ليها لا يعني في متى جاي في وظيفة الملك وكان كفو للملك لو كانوا الناس اعطوه مكانه كملك وفي مرقس كان كفوا لأن يكون النبي والخادم لو وجد مجاله الكامل في لوقا كان ممكنا أن يأخذ صفته كالإنسان الثاني آدم الأخير لكن في يوحنا أولا إحنا مش بنشوف ناحية إنسانية مع إن الناحية الإنسانية موجودة وما تتنكسش ولا بنشوفش وظائف رسمية أو اعتبارات رسمية لكن بنشوف واحد من الناحية الشخصية يبقى مين ده؟ ولما تحب تعرف واحد من الناحية الشخصية تجاب له فين؟ يعني ممكن تروح تجابر الشخص في مكتبه مثلا في العمل هتبص تلاقيه اهلا وسهلا فلان اتفضل اضرب لك جرس اطلب لك حاجة عشان تشربها و آه... الحديث يدور ولكنك تتعامل مع واحد في اطار وظيفته آه... احسن مكان اقدر اشوف فيه الشخص على حقيقته فين بيته بيته اي امال هما في المزاي يوحنا لما كان الرب ماشي تاني يوم وبعدين الرب آه يوحنا المعمدان اشار للرب وقال هو ذا حمل الله مش وراه طيب الرب احس باشواقهم زي ما احنا معتادين نسمع الرب احس باشواقهم وده اللي احنا مفروض يبقى فينا فالتفت وقال لهم بدور على ايه قالوا بندور عليك قاعد فين اين تمكث ومعروفة العبارة انه الرب ما قالهمش في الناصرة في الشارع الفلاني في الحارة الفلانية ولا حتى في أي مكان آخر له عنوان ولا أورشليم لكن الرب كان تعاليا وانظرا لا ليس للرب في هذا العالم أيها الأحبة مكان رسمي مين قال ان المكان اللي يشاف فيه الرب هو اللي يتبني على احدث طراز الكاتدرائيات ويتهيأ بكل ما يعجب ويجتذب حواس الانسان وافكاره لا ابسط مكان واهدأ مكان هو اللي لما تبقى في أشواق إن الواحد يقدر يشوف الرب يقدر يشوفه في هذا المكان تعال يا منظرة وأنا أحب خلصت كلام مش عايز أطول اللي موجودين دلوقتي إحنا في المخيم ده وانتقلنا الرب في بقية الأيام يا ريت ده يكون شعار المخيم بتاعنا إن إحنا زي تلميذي يوحنا بندور وبنطلب المكان اللي فيه نقدر نقعد مع الرب شخصيا الرب في صفته الشخصية كالابن الوحيد الكائن في حضن الآب والكلمة الذي كان عند الله وله كل الحمد برضه كلمتين صغيرين بدون إطالة كبعض الخواطر للتأمل في الفضل العظيم ده والنقطة اللي قدامي دلوقتي الكلمة بدون أي تمهيد بدون أي تمهيد وبدون أي مقدمات الروح القدس يحرك قلم يوحنا البشير لكي يقول في البدء كان الكلم انا مش هدخل في النواحي زي ما سمعنا اللي ممكن يقولوا عنها لاهوتية لكن السؤال اللي عايزين نسأله وبسيط ويمكن على جدينا اشمعنى اختار تعبير الكلمة اشمعنى اذا كان الله مثلث الاقانيم اب وابن ليكن اب وابن وهنتعرض لها برضه وهناك الروح القدس طيب لكن ليه مرة عن الابن قيل الكلمة ومرة قيل الابن معنى الكلمة ببساطة كده يا أحبة ببساطة خالص كأن الله بيفتح علينا الأصح ده ويقول أنا من زمان أنا من زمان وقبل ما أعمل أتكلم وإياكم أشوفكم وأتكلم وإياكم طيب هو الله عملنا في الأول وبعدين اتكلم معانا ولا لأنه هو عايز يتكلم معانا راح عملنا ده اللي هو لأنه عايز يتكلم ويانا راح ايه عملنا لما بص الله كده في جنة عدن وبعدين في مرة من المرات آه قال ليس جيدا ان يكون ادم ايه ادم وحده طبعا كل حاجة لما بتتكتب بتتكتب من وحي حاجة الشخص احس بيها ما احنا يا احبة الله مش بعيد علينا وفي نفس الوقت ما هواش رامض هو نستطيع ان نسمع عن شعوره وعن عواطفه وعن افكاره لكن ده مش معناه احنا بينا زيه فالفكرة انه الشعور اللي كان في نفسية ادم انه مش مبسوط لوحده كان موجود في قلب الله لما قال انا عايز اكلم ناس وكلمة معناها تعبير والتعبير هنا اللي هو الابن اللي سمعنا عنه تعبير عن مين تعبير عن الله الله كله الله كله في أقانيمه الثلاثة الابن كالكلمة هو المعبر هو المعبر عنه وايه غرض الله من التعبير ده ايه غرض الله من التعبير ده لو افترضت ان فيه اتنين من الناس قاعدين في جفرة اتوبيس ومحدش بيفهم لغة التاني يبقى مفيش شركة لكن اتاري الله عاوز يعمل بينه وبينك شركة عاوز يعني الواحد لما يكون عايز يعني شايف كده مجموعة نفسه يخش في وسطيها وياخد ويدي معاها وبعدين آه، ممكن كده ب- بهدوء بساطة أنا فلان الفلاني أحب أشارككم في اللي أنتوا بتتكلموا فيه. الله في, في أول الفصل ده بيقول لبني البشر أنا الله الفلاني الفلاني. أنت الله الفلاني الفلاني أنت الله أيوه شكلك إيه؟ شكلك ايه؟ احنا النهارده كاتبين جاب في ورق الطراز عن شكلك ولا مش شكلك؟ لا هو النهارده الله اللي بي النهارده الله اللي بيقول لك عاجبني شكلي عاجبني عاجب- عاجبك شكلي ولا مش عاجبني؟ آه شكلك ايه؟ الكلمة إذا الكلمة هي كل ما في الفكر الإلهي ويريد الله أن يكاشفنا أن يكاشفنا إيه؟ يكاشفنا به. طبعا العملية دي عشان تحصل يحصل وياها حاجة فينا إحنا ضروري. لازم تحصل حاجة فينا. لأنه بعد كده بكام عدد؟ بيقول العالم ما عرفش المسيح لما جاء. أو لما كان المسيح وصيه والأمة رفضته لكن فيه فرقة تاني وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين وبلغة رسالة يوحنا الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا الحياة دي إيه؟ الحياة دي هي الطبيعة الجديدة اللي تقدر تفهم لما الله يتكلم معانا لما الله يتكلم معانا في الكلمة الأزلية فالله معلن لذاته في الكلمة من الأزل هو مش ابتدى يعلنها زي ما سمعنا بعد خليقتنا لكن هو معلن في الكلمة منذ الأزل وضعه كده هو وضعه كده ولما جينا احنا حب يكلمنا يقول الرسول من جهة كلمة الحياة فده الكلام او الكلمة معناها التعبير اللي يربي الشركة بين الله وبين الانسان والحاجة اللي الواحد بيستغرب لها إن الإنجيل ده مش زي باقي الأناجيل يعني أو باقي الرسائل تلاقي فيها في الأول حاجات جوهرية مهمة زي مثلا إيه لما تروح لسيرة العبر... لسيرة العبرانيين أهي فيها كلام عن لاهوت الإب لاهوت الإب لكن هناك رابط بلاهوت الابن عشان حاجة صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا الموضوع هناك موضوع احتياجي انا لكن هنا هو الموضوع مش احتياجي انا الموضوع دغية الله بقى انجاز التعبير رغبة الله في ان يوجد معه ها من يستطيع بواسطة حياته فيهم انهم يتكلموا معاه وموضوع كلامهم ايه اعلانه هو ذاته ليهم نتكلم في ايه نتكلم في اعلان الله ذاته لنا ودي احسن حاجة تعملها يا اخي العزيز الحكاية مش قراية كتاب بالوقت وبالتنظيم ما هياش حضور اجتماع بالوقت والتنظيم ما هياش خدمات ما هياش أعمال نقوم بيها المبدأ الأساسي النقطة الأساسية إنك تدي فرصة الله إنه يعمل إيه؟ إنه يتكلم معاك يتكلم معاك بتعبير إيه؟ مين المعبر المسيح لكن الصورة الثانية ابن ابن مش كلمة الكلمة قلنا عنها انها معبرة عن ذات الله طبيعة الله الله الذي لا يرى الذي لا يرى لما حب يدخل معانا في شركة وابتدى يقول انا مين قال انا مين في مين في ايه في الكلمة الابدية في المسيح بصفة الكلمة فالكلمة هنا يعبر عن الله الآب والابن والروح القدس مع بعض لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب دي بقى مش مسألة تعبير عن طريق الله دي مسألة عبارة عن إظهار علاقة بين آب وابن علاقة بين آب وابن الكلمة ده إظهار للطبيعة الإلهية الابن ده إظهار للعلاقة بينه وبين الآب بصفة بصفة خاصة فالابن راخر زي ما باعتباره كالكلمة كلمنا عن الله الابن راخر باعتباره الابن كلمني عن ايه عن الاب وزي ما الكلمة ازلية او زي ما الكلمة ازلي بالمعنى الادق الابن ايضا ازلي ومن حضن الاب يكلمنا او كلمنا ايه كلمنا الابن ما اعجب هذا حاجة اللي نلقاها بعد كده بكل اختصار ان الرب يظهر في باب الفصل كمان له عملين العمل الاول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم طب ما كان المفروض تيجي في الاول دي لان اول حاجة الناس محتاجة لها انها غفران خطايا لكن الحاجة الأولانية اللي يعلنها الله دي ما قصده هو وأفكاره هو ونيته هو وعايز يعمل إيه بالنسبة لذاته بالنسبة لذاته زي ما بيقول حسب ما صرت مشيئته لكن حاجة الإنسان تيجي نمرة اتنين هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم دي الجزء الأول من العمل الجزء الثاني لما بيقول يوحنا وانا اللي جلي عمد جل اللي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه اهو ده اللي يعمد بالروح القدس هذه الشغلانه الثانيه الشغلانه الاولانيه انه يحمل خطيه العالم وبديهي ان الثانيه لازم تيجي وراها انه يعمد بالروح القدس ايضا فالمسيح اللي وضع أساس الكفارة هو اللي بعد القيامة كرأس الجسد الممجد أخذ الروح القدس مرة تاني ما هو أخذه مرة في المعمودية لما كان هنا في المعمودية روح القدس نزل عليه هو لوحده لكن بعد ما مات وقام وصعد أخذ الروح القدس تاني من الآب وأرسله ليعمد به أفراد الكنيسة عشان يبقوا ايه يبقوا كنيسة جسد واحد جميعنا روح واحد اعتمدنا بجسد واحد الى جسد واحد وجميعنا سقينا روح واحد حاجتين كمان نشوفهم خلال الفصل اولا المكان اللي بيمكث فيه الرب وده المكان اللي بنتلم حواليه ده ملوش صفة في العالم زي ما عرفنا قبل كده الحاجة الثانية ان الرب في هذا المكان هو المركز يعني في لو نشوف يرفع خطية العالم يعمد بالروح القدس فبعدين مركز المجتمعين به اندراوس و... ويوحنا يوحنا واندراوس وبعديها انضم ليهم بطرس بعد كده ده مركز الاجتماع بعد كده في دعوته لفيلبس وهو ماشي وهو ماشي قال له تعالى اتبعني ده يورينا قيادة الرب لنا في الطريق قيادة الرب لنا في الطريق قال له اتبعني أخيرا لما شاف مثنائيل يتجه بنا إلى الآمال اليهودية لأنه كان قاعد تحت التين وهنا ينطق نتنائيل بحقيقتين يا معلم أنت ملك الله أنت, ملك أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل وله كل حق
اسمع دوت كوم